السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال ويجعل هذه اللقاءات لنا فيها علم نافع وعمل صالح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الرزق الطيب المبارك ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ما زال حديثنا مع الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه وما زال يتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي وكنا قد توقفنا عند قوله ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن وحكى لنا ذكر لنا حديث النبي صلى الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله الحديث ده سبحان الله يرقق القلب هو لأن مليء برقة الحروف وجمال المعنى والمبنى فالنبي يقول لا أحد أغير من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله وطبعا الحديث ده ليه قصة الحديث ده ليه قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه كان رجل غيور كان رجل إيه غيور رجل عنده غيرة وطبعا في ناس كتير آه يعني بيكونوا بيدعوا ان هم عندهم غيرة آه وبيطبقوا الغيرة دي في أماكن لا يحبها الله أو أماكن لا يرضاها الله زي ما ربما نعلق إذا يسر الله سبحانه وتعالى فقصة الأثر ده أو الحديث ده ليه قصة زي ما بقول لحضراتكم القصة دي باختصار إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في أمر الحدود ابن عباس بيحكي لنا يقول لما نزل لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية بيقول إن سعد بن عبادة أنتوا عارفين سعد بن عبادة ده منين؟ سعد بن عبادة ده أنصاري أم مهاجري؟ ها سعد بن عبادة ده مهاجري ولا أنصاري ولا من مصر؟ في بعض الناس كده بيبقى ايه الدنيا دايخه معاه وما نامش من امبارح فبيكون ايه ممكن يقول اي كلام يعني فيقول لك مصري المهم سعد بن عباده ده كان سيد الانصار جميل فقال اهكذا انزلت يا رسول الله هو يعني عنده حاجه كده فخلته يسال السؤال دوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحليم المربي يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في وقت التشريع وقت نزول الوحي في وقت نزول الوحي وقت التشريع بيكون الأمر فيه مساحة من قبول ما لا يقبل بعد استقرار الوحي فالوحي لسه بينزل وبينزل غضا طرية وبينزل منجمة فسعد بن عبادة يعني مستغرب شيء بينه وبين نفسه وسعد بيقول ايه هي الآية باختصار بتتكلم اللي ترتكب الفاحشة وهو في واحد يدعي انها فعلت ذلك لازم يجيب أربع شهداء أربع شهود وإلا الأربع شهود دول اللي هيشهدوا على هذا الأمر لو ما جابهمش يبقى هو رمى هذه المؤمنة في عرضها وده لجمال إن الشريعة تحتاط للأعراض المهم فسعد لما سمع الحديث ده هو ال- الآية دي وفهم الحكم بتاعها قال طب افرض واحد شاف آه، أهله والعياذ بالله ارتكبوا هذا الأمر ماذا يفعل؟ فبقول له يا رسول الله هكذا أنزلت فالنبي يقول يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما, تسمعون ما يقول سيدكم هم يقولوا إيه؟ هم فاهمين إن النبي يسأل سؤال المعاتب صح؟ مش بيقول انتم هو بيقول ايه يا جماعه عشان هو لا يسال سؤال المستوضح صلى الله عليه وسلم قالوا لا تلمه يا رسول الله يعني كانهم يعتذرون للنبي ويعتذرون لسعد ويقولوا له معلش فانه رجل غيور والله ما تزوج امراه قط الا بكرا لان هم كان طبعا احنا ممكن نستغرب الاثر ده ما تزوج امرأة قط إلا بكرة ما كله بيتزوج كده لا عشان هم عندهم موضوع التعدد ده ثقافة وإن أيام ما كان الدين غضا طرية والنفوس نقية وإن كان الفهم صحيح وكان لا يعدد إلا رجل وكان المعدد يعلم تماما حقوقه ويعلم تماما الواجبات التي عليه وكذلك المرأة المهم هو يقول يقولون ما تزوج امرأة قط إلا بكرا قال وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته بيقول يا رسول الله هو من زمان من قبل ما أنت تيجي دي طبيعة عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى الحديث ده شفتوا بقى ألا أحد أغير من الله خلاص وقال تعجبون من غيرة سعد أنا أغير أنا أغير من سعد والله أغير مني ثم قال بقى لا أحد أغير من الله وبعدين أردف ذلك وقال لا ولا أحد أحب إليه العذر من الله يا سلام على الجمال كأن النبي يقول يا سعد الذي أغير مني ومنك يقبل العذر سبحان الله يقبل العذر ويقبل ولا يعاقب إلا بعد الإعذار والإنذار وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحان الله الناس يعيرون والرب لا يعير ولكن يغير المهم فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق أنا عالم أعرف كويس أو إن الآية دي حق وأنها من الله أحيانا الإنسان بيسأل سؤال آه، المستفهم لا سؤال المعاند زي الإباء في إباء للمعاندة وفي إباء الانكسار فإباء السماوات والأرض لما أبين أن يحملنها كان إباء الانكسار والإذعان أما إباء إبليس فكان إباء الاستكبار فممكن الواحد اتنين يسأله السؤال واحد بيسأله استكبارا واحد يسأله انكسارا واخدين بالكم ففي فرق رهيب بين سؤال عشان كده الإسلام آه، موضوع إنك تسأل بالعكس ده الدين الإسلام بيحثك قل سيروا في الأرض فانظروا إنك لازم تسأل ودي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمح ب- بعمق معين من النقاش فسعد بيقول له إيه رضي الله عنه والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه حتى آتي بأربعة شهداء يعني أنا أشوف واحد مع الأهل بيفعل هذا واسكت فشوفوا غيرته فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته سبحان الله وهم قاعدين كده وساكتين في أمان الله طبعا النبي عاتبه وسكت والجمال كله شوفوا سبحان الله كلام القرآن القرآن والحكمة من التدرج والحكمة من العمق والحكمة من ال- ال- متعة إنك تعيش الوحي والله سبحان الله عما نيجي نشوف دلوقتي ونكمل هتحسوا بالاستمتاع هتبقى عاوز تسجد شكرا انك من أمة محمد ومن أمة هذا هذا الكتاب المهم هم قاعدين في أمان الله دخل عليهم مين هلال بن أمية طبعا هلال بن أمية دي قصة في غزوة تبوك هو من الثلاثة الذي تيب عليهم راجل يعني من علية القوم وده اللي ربنا أمرنا إن احنا نكون معاه اتقوا الله وكونوا على الصادقين فهلال بن أمية ده إيه اللي حصل ده جاء من أرضه عشاء روح البيت بالليل فوجد عند أهله رجلا نسأل الله السلامة المهم وجد عند أهله رجلا شوفوا يا جماعة المجتمع بتاع المدينة لما نيجي نتأمل فيه هو مجتمع بسيط خالص مجتمع قد مسجد النبي حاليا وصحابة بقى أبو عبيدة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبو لبابة ومعاذ والدنيا جميلة أوي صح ومع ذلك هناك من يرتكب الخطأ والخطأ الذي عندنا كبير ليه؟ عشان يقول لك التقدير الله سبحانه وتعالى يربينا يربينا ان اول حاجه ان ان ممكن الكبير يغلط وان هذا الاسلام نزل لطبع البشر ويتناسب مع البشر الحاجه الجميله جدا والمهمه قوي من مقاصد ومن تقديرات الله ومن حكم تقدير الله على بعض الصحابه الكبار ارتكاب مثل هذه الذنوب حتى نقتدي بهم في طريق اوبتهم يعني احنا ما نقتدي بالصحابه في كل حاجه حلوه طب ما احنا يجي مثلا واحد يغلط في يغلط فيجي يقول لك ايه طب انا انا مش لاقي حد من الصحابه فيقدر ال ال ياتي القدر ان واحد من الصحابه يعمل مشكله يجي يعمل صحابيه تعمل مشكله فيجي تيجي بقى تشوفي المشكله مش انك تهمل الذنب لكن نقتدي نقتدي بهؤلاء في كيف تابوا كيف انابوا الباب ده مهم قوي فسبحان الله هلال بن أمية رضي الله عنه جاي بالليل فشاف عند أهله رجلا فسمع بأذنيه ورأى بعينه طبعا الوحي لسه نازل طبعا انت النهاردة عما تيجي تسمع ودي من ضمن الحاجات المهمة أوي عما تيجي تقرأ الوحي أو تشوف أسباب النزول لازم تعيش الجو اللي عاشه العربي الأول لما نزل عليه الوحي لما نزل على على الوحي على هلال بن أمية الناس دي يا جماعة كان عندها السمع والطاعة مختلف تماما عننا يعني هم نزل لهم السمع الآية بتقول لهم إيه اللي هيرمي واحدة بالفاحشة ومش هيجيب أربع شهود هيحصل له واحد اتنين تلاتة أربعة وهيتجلد فالآية دي نازلة عليهم سيف وهم بما انهم ان هم رضيوا الاسلام اي الاستسلام فمستسلمين جدا للوحي ويعلمون ان هذا الرب لا يسلمهم الا للخير فهم مدركين تماما ان مقال الامر ده فيه خير حتى لو ايه لا تراه العين لكن لديهم بصيره يعلمون ان يقينا ان ثم خير مخفي عني وهنشوف الخير دلوقتي فايه اللي حصل هو راح هلال بن اميه شاف الايه الحدث ده وشاف الخطا ده طب هلال هيعمل ايه هلال رجل رباه الوحي فلما شاف كده سكت ولم يتهم هذه المرأة بشيء لكن غدا على رسول الله راح للنبي فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا رأيت بعيني وسمعت بأذني فلما حكى كده كره النبي صلى الله عليه وسلم ليه كره النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول لي ليه كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حد يقدر يقول لي لماذا كره النبي ذلك واشتد عليه عشان الستر عشان الفضيحة ماشي عشان ايه كمان ايوه احسنتم لان مفيش هو مش جاب شهود والايه نزلت فيها ايه هيبقى فيه الجلد صح مش ربنا قال كده ثم لم يأتوا بأربعة شهداء هنعمل إيه؟ فاجلدوهم ثمانين جلدة فالنبي صلى الله عليه وسلم اتضايق ليه أنت جاي تقول كده طب والآية نزلت فإحنا هطبق الآية يجي بقى مخرج بعد شوية بعدين فالابتلاء صعب صح؟ ابتلاء شه- شديد قوي اجتمعت الأنصار طب الأنصار تقول إيه؟ عشان تعرفوا يا جماعة هذا مجتمع اختاره الرب لتكتحل أعينهم برؤية سيدهم صلى الله عليه وسلم عما تشوفوا رد الأنصار قالوا إيه في اللقطة دي تعرفوا ليه الصحابة صحابة وليه الصحابة اختارهم الله من البشرية إن يعيشوا مع النبي ويسلموا ويكونوا معاه مسلمين ليه الكوكبة دي بالذات عشان تعرفوا إن ليهم معدن مختلف ليهم معدن مختلف تماما ايه اللي حصل لا يعني انت دلوقتي لو واحد من الانصار وجاي واحد اهو من الانصار يقول الكلام ده وامبارح كان سعد بن عباده ابننا بالليل متضايق وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي مش ممكن مش ممكن نقول اه فعلا يا رسول الله كلام سعد صحيح مش ممكن نقول كده رسول الله فعلا اللي اشتكى منه سعد كان حصل ممكن نتضايق ان واحد من عندنا وهيدي بتاع طب يا رسول الله نحاول ليه شوفوا يا جماعه عملوا ايه بقى قالوا ايه الجماعه اللي ربهم الوحي الجماعه اللي اختارهم الملك اللي اختارهم الجبار ليجبروا كسور النبي التي حدثت من اعدائه من الكفار من اكه شوفوا لما اجتمعت الانصار قالوا ايه قد ابتلينا بما قال سعد بن عباده يعني كأنهم بيقولوا إيه الله يهديك يا سعد ابتلانا الله بسبب كلمتك شوفوا يا جماعة الناس دي بيتعاملوا مع ربنا تعامل مختلف امبارح كنت أقرأ في وردي في سورة يوسف احنا طبعا عارفين قصة يوسف واللي حصل ليوسف واللي حصل ليعقوب يعقوب فعلا اتعصر عليه السلام في البلاء اتعاصر عصر في البلاء آه، آخر كلمة قالها يعقوب قالها إيه عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم يا أنت لا ترى يا يعقوب ربك لا ترى ربك إلا غفورا رحيما كل ده ده النهارده اللي بي... اللي صبعه بيدوحس ولا اللي اللي جاب مع مجموع قليل في الفيزياء متضايق وليه ده انا عملت كل الضرب ده والكبد ده والبلاء ده هتختم بقى انت ش... كيف رأيت ربك حدثنا يا يعقوب كيف رأيت ربك قال رأيته غفورا رحيما آخر كلمة قالها رحيم أين الرحمة التي رأيتها يا يعقوب؟ عارفين فين الرحمة؟ عارفين ايه فين الرحمة؟ هو حدثنا عنها كتير في الصورة مرة يقول لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون بيني وبينه معاني مش هتلقطوها وقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يا جماعة عمق مختلف حتى الرب سبحانه وتعالى جل وعلا لما تكلم عنه ولما قال ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها الايه ديت سبحان الله من جمال من الحدائق التي ذات بهجة في كتاب الله إلا حاجة عارف كأن الوحي بيقول لك في أع- في أسرار بيننا وبين عبدنا لا نطلع غيرنا عليها بيقول لها الموضوع ده كان في حاجة كده في نفس يعقوب طب ايه هي الحاجة؟ يلا بقى المفسرين يروحوا يشرحوا بقى ويقولوا كل واحد يجتهد يحاول يكتشف السر ايه؟ هذه أسرار بين الرب وبين الايه؟ بين الخلق وبين الحق إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فأنت ممكن تسيء الظن بيعقوب عليه السلام أو يعني تفكر تفكير خلاف الأولى تلاقي الآية بتصحيك وبتخضك تقول لك وإنه والتوكيد جاي وإنه لذو علم أنت صغير عشان تلقط إيه اللي كان جواه فابعد أنت وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا مش مش هتفهمه مش هتفهمه هناك أسرار بين الغفار وبين يعقوب عليه السلام فعشان كده هو إنسان جميل كيف رأى الله رآه غفورا رحيما هل أنت بتشوف الله سبحانه وتعالى بعد بترى من خلال أفعال الله لك وظاهرا عليك لكن حقيقتها لك عشان كده أهل أهل العافية في الحقيقيين أهل العافية الحقيقيين بيقولوا دايما في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وهم يعني بيسلوا أنفسهم عشان لا يتخلل لهم أي شيء يؤذيهم في عز البلاء يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كتب لنا مش كتب علينا دول أهل العافية القلبية رغم أن هم مبتلين ظاهرا لكن معافين باطنا فيقولوا مش هيحصل لنا إلا اللي كتب لينا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا حصريا فهنا الأنصار شافوا إيه؟ شافوا ابتلينا بيك إحنا ابتلينا بيك يا سعد قد قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله هلال بن أمية صلى الله عليه وسلم هم بيقولوا كده دلوقتي هلال هيتضرب وتبطل شهادته في المسلمين شوفوا يا جماعة الصحابة تربوا إزاي مجتمع مختلف تماما فقال هلال اللي هو هي... هي... يعني هيطبق عليه الوحي والحد قال هلال قال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا شوفوا الجمال يا جماعة فقال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله العظيم الناس دي إن شاء الله سيكون من جمال الجنة أنك تجالس هؤلاء على الأريكة ويحكون لك ما كان في المدينة الناس دي مختلفة تماما يا جماعة الناس دي بيئة مختلفة نمط مختلف قلوبهم بتحس انها كورقه المصحف ورقه مصحف شوف انت قاعد تنشغل طب هو ايه اللي غلط فيه واللي مش غلط فيه تحس ان هو لو احيا الله دلوقتي الان وشافك وانت قاعد عمال تستغرب كده يقول لك ايه يا ابني مالك في ايه انت ايه اللي جواك انت لازم تعمل عمليه قلب مفتوح عشان الموضوع عشان تلقط فبيقول ايه فالتفت هلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به أنا الموضوع شديد علي شديد علي والله يعلم إني لصادق يا فوالله يعني يقول له والله ربنا عالم إني صادق والقاعدة بتقول الصادق لا يقع ابدا في سعيه الى الله فوالله ان النبي يريد شو ابن عباس بقى بيحكي لنا يريد ان يامر بضربه اذ نزل على النبي الوحي الله اكبر وكان إذا نزل عليه الوحي عرف عرفوا ذلك في تربد جلده يعني تغير إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تغير جلده فأمسكوا عنه كله سكت الوحي ينزل وجماعة كانوا ينزل ليه؟ لأنه كانوا مرعوبين أنتم مدركين يا جماعة لو الوحي بينزل دلوقتي وأنتم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة اللي أنت عملتيها مع والدتك امبارح وبعدين تفاجئي وأنت قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين مع النبي إذ الكل يصمت لأن الوحي ينزل الآن يا رب هيجيب الوحي ده هيجيب سيرتي يا ترى هيتكلم عليا في الموقف اللي انا عملته عن مع والدتي مع القرآن مسكهم في سورة التوبة ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم اللي بيقولوا كذا واللي بيقولوا كذا واللي بيقولوا كذا لدرجه ابن عباس قال كلنا كنا مرعوبين وكل واحد كان مستني ان هو هيجي في المشهد خلاص حتى المنافقين قاعدين عندهم حذر ليه هتنزل صورة تك- ايه تقطع فيهم اكتر واكتر خلواتك بالليل اللي حصل امبارح بالليل كانت هتنزل فيكوا آية آه، ماسكك للموبايل امبارح وانت داخل مش عارف ايه وبتشوف مش عارف ايه هتنزل فيك آية انت عارف كنت ممكن تعيش ازاي عارف ال... ال... عشان كده هم كانوا عايشين بطريقة مختلفة طيب يا جماعة احنا ربنا عصمنا ورحمنا ان احنا في وقت ما فيهوش الوحي لو الوحي بينزل الموضوع مرهق جدا على القلوب انك تتخيل ان الوحي بينزل في وقت انت فيه طب يا ترى هيثني على ما فعلت ام يكشف ما آه، خبأت فالموضوع مش سهل نزل الوحي الوحي ينزل يقول ايه بقى الوحي يجي ينزل بما يهدئ القلوب يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم طب هيعملوا إيه؟ يديهم المخرج بقى في آيات إيه؟ اللعان يا سلام على الجمال طب لماذا قدر الله سبحانه وتعالى هذا؟ دي الأسرار بقى علشان إيه؟ إحنا نتعلمها إيه اللي نتعلمه؟ قدر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد وأخر الله سبحانه وتعالى هذه الآية أن تنزل مع الآية الأولى ليه؟ عشان يظهر أمور منها رقم واحد يبان نبل الصحابة وتكتشفوا الرقي بتاع هذا الجيل فمن من الحكم اللي احنا استفدناها ومن الفوائد اللي استفدناها من تأخر هذا إن نور الصحابة ظهر ورقي الصحابة ظهر الحاجة التانية يظهر لينا أكثر ي- ونزداد يقينا أكثر أن هذا كلام الرب لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن النبي ما لقاش رد ليهم وكأن النبي يتفهم استشكال هؤلاء ولكن لو أن الأمر بيدي لتكلمت ولكني أنا عبد اللي بيوحى لي بقوله لكم سبحان الله ويتأخر الوحي عشان احنا نعرف ايه قيمة الغيرة وان الغيرة ديت حاجة عالية قوي قوي قوي كل المعاني دي قدرها الله التأخير ده والله سبحانه وتعالى يعني لما شرع كان يعلم ان الامر ده سال- سيكون في الصدور وان الناس هتسأل لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤخر هذا النزول عشان إيه؟ الكل الرقي ده يظهر لينا المهم ابن القيم بيقول لنا إن الغيرة دي مهمة أوي وبيذكر لنا إن في الحديث ده هذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال سبحان الله يقول ابن القيم عن الغيرة لأن الغيرة ديت أو الغيرة يعني ده معنى مهم قوي نستوعبه لأن بيعمل فساد كبير وأنا بتجيلي استشارات كتيرة الصراحة يعني كنت عاوز أعدي السطر ده من كلام ابن القيم لكن هضطر أقرأه عشان أعلق عليه بسبب إن في استشكالات في تطبيق آه، هذا الخلق النبيل يقول ابن القيم عن الغيرة قد صح عن النبي أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله آه هو ده الجمال اللي احنا عاوزين ايه نأكد عليه الغيرة منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فاهمين يا جماعة زي الاختيال كده منه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه الله الاختيال قدام العدو وفي المعركة يحبه الله لكن الاختيال في غير هذا يبغضه الله إن مما يحبه الله الغيرة في غيرة محمودة وفي غيرة مذمومة إيه بقى المذمومة قال والتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة الغيرة في غير ريبة يعني إيه بقى الكلام ده واحد مفيش أي ريبة حدثت من أهله يعمل إيه عنده سوء ظن رهيب طبعا الغيرة يا جماعة تفسد المحبة وتوقع العداوة ولا بد ولذلك نهى النبي إن الراجل يطرق أهله ليلة ليه؟ يعني واحد جاي من سفر بالليل يروح م... لا اتصل بأهلك قول لهم أنا جاي لا أنا هفاجئهم في نهي عن كده إزاي في نهي عن كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونه ويطلب عثراته إنك ممنوع إنك تخش كده مرة واحدة فجأة ليه؟ أنت أنت ليه بتفاجئها؟ هل في ريبة حقيقية في سبب ولا ما فيش سبب؟ لدرجة إن داود عليه السلام بينصح سليمان بيقول له يا بني لا تكثر الغير على أهلك من غير ري- ريبة فترمى بالشر من أجلك وإن كانت بريئة ريبة ديت لازم يبقى في ريبة لكن في واحد كل شوية يروح داخل ماسك موبايل زوجته ويفتش فيه طيب هو في حاجة رابطك؟ لا مفيش حاجة رابطني أنت تفسدهم واللي أنت بتعمله على فكرة ملوش علاقة بالغيرة المحمودة دي غيرة مذمومة خلاص والغيرة المذمومة دي سببها واحد من التلاتة إما شك ووسوسة وإما حسد وتنافس مذموم وإما حب تملك تعلق سيء التعلق السيء ده هتلاقوه مثلا واحدة بتغار على زوجها فكل شوية تمسك الموبايل بتاعها وهتلاقوه في التعدد منتشر جدا هتلاقيه لدرجة إن هي ممكن تغار إن زوجها يتصدر في لمشاكل الناس تغار جدا إن في امرأة بتكلمه عشان تستفتيه في مسألة أو تستشيره ده غيرة إيه بسبب حب التملك ده بتاعي لا هو زوجك مش ملكك وبمناسبة زوجتك مش ملكك هي مسؤوليتك لكن هي مش ملكك دي غيرة مذمومة ملهاش علاقة بالشرع أصل أنا زوجي بيغار لا لا أنت ما- ولا أنا مراتي بتغير لا لا لا الغيرة دي يا جماعة مش ما هو مش تأليف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يا سعد هو لا أحد أغير من الله واللي أنت بتعمله ده تعدي وفهم عن الغيرة غلط عشان كده الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده انقلب إلى ضده آه، شك ووسوسه للطلاع عشان كده وهو بيشك عنده وسوسه كل شويه قاعد يروح داخل عليها ماسك الموبايل ويفتش فيه هو مين يج... مين اباح لك انك تمسك موبايل زوجتك مين اباح لك مين اباح لك انك تدخل على صفحتها و- وت- وتدخل وتشوف التواصل وبتكلم مين ومش بتكلم مين؟ في ريبه يعني ظهر منها حاجه تجعلك تشك ولا ده مرض احيانا بيكون ده مرض وده محتاج علاج نفسي خلاص واحيانا بيكون في واحد يا جماعه بيكون احد الاسباب ان هو ارتكب شيء او كانت ليه تجربه سيئه فعشان كده تلاقيه عنده وسوسه من اي حد فمرعوب فيروح قافل خاصة اللي بيقفلوا قوي قوي تلاقيهم مثلا على في بقى بعض الناس مثلا اللي كان ليه تجربة وحشة تلاقيه مثلا على مع البنات بناته الصغيرين بيغير بنته عندها سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة ممنوع حد يلمسها ممنوع حد يسلم عليها ممنوع حد يقبلها ده ابن أخته قبلها يبهدل زوجته ومشاكل وبتاع طب ده حله ايه؟ حله طبيب نفسي ده حله لازم محتاج يرجع لطبيب طيب الاولاد عندي ولد في ثالثه اعدادي ولا بنت في ثالثه اعدادي قاعد امال يدخل على الموبايل ويفتش فيه وبتاع طيب هو رابك منها شيء لا يا اخي لا تتتبع عورات المسلمين مين اللي اذن لك بالكلام ده ده حديث آه، اللي انا قلته من شويه الصنعاني كان بيقول كلمه جميله فيه اللي هو نهى النبي ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخون قال ال- وفيه البعد عن تتبع عورات المسلمين طب تتبع عورات الاهل ففي ناس بيكون عندهم الباب ده شغف طب انت ما تمسك الموبايل بتاع زوجتك طب ما زوجتك يعني ما هو بيتكلم مين بيتكلم 90% نساء يعرفوا تعرفهم وقرايبهم ومش عارف ايه انت يحل ليك انك تخش الجروب كده وتشوف لا يحل لامرأة أبدا لأنها تمكن زوجها إنه يدخل على الموبايل إنه يدخل على الجروبات دي ويشوف هي بتتكلم وبتقول إيه لا تسمحي أبدا له مهما حدث إلا لو في مشكلة آه المشكلة ديت خلاص يبقى في امرأة تبص في الموبايل لكن إن هو يمسك الموبايل ويشوف الحديث اللي بينك وبين زمايلك ولا بينك وبين معلمة ولا بينك وبين أختك ولا بينك وبين أي حد بأي وجه حق إنك تعمل كده مين أذلك إنك تدخل آه أنت أذلك إنك تبص على الموبايل بتاعها فيما يخصها هي لكن لأ في دلوقتي تواصل بينها وبين ناس كتير فالباب ده مهم قوي قوي ايه التعامل المهم يعني اللي انا عاوز اكد عليه ان كلام ابن القيم الجميل ده اللي هو بيأكد بيشرح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالتي يبغضها الله دي غيره يبغضها الله يا جماعه المعنى ده مهم قوي غيره يبغضها الله يعني الله يبغضها ويكرهها ايه هي الغيره دي التي في غير ريبه واحد والدته اتجوزت بعد ما عنده اصلا انا بغير على امي الغيرة ديت في غير ريبة الغيرة دي يبغضها الله وأختي لما زوجها مات ولا طلقت وبقت عندها مش عارف 45 سنة عاوزة تتجوز وأنا بغير هذه غيرة يبغضها الله طالما في تواصل أو شيء حلال ما ينفعش أنت تقول أصل أنا بغار لا لا هذه ليست غيرة يحبها الله فاهمين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا جدا بيوت كتير بتتخرب بسبب ايه العمق ده وكتير جدا من النساء بيخربوا بيوتهم بسبب ايه المشكله دي زوجها ارتكب ذنب بينه وبين الله خلاص تعمل ايه هي تفتش في الموبايل من وراه وتحاول تدخل على الشيء اللي تم اللي بينها طيب انا بقول لها دلوقتي ان ده ان اللي هو بيعمله ده طيب كويس ونسيبه انا ما قلتش كده عشان ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش لكن عاوز اقول لك ايه هذه فتنه كان الله حاجبها عنك الذنب ده هو بيعمله بقاله فتره وربنا حاجبه عنك وانت كنت من الغافلات عملتي ايه فتحتي الموبايل من وراه وتتبعتي كل حاجه وراه ونشوف بقى اسمها هنا طب ونشوف مش عارف ايه طب وكلمها وقال لها ايه وارجع اشوف بقى بالخمس ست شهور ورا طب ايه اللي حصل خلاص بيتك اتفسد ليه لانك دلوقتي هتواجهيه هو سواء انكسر او ما انكسرش خلينا نقول ان هو تاب وعاوز يتوب الى الله سبحانه وتعالى وبيقول لك سامحيني وانا فعلا كنت سرحان وبتاع انت هتقولي سقط من عيني وانتش مش قادره ومش عارف ايه الكلام ده كله طب السبب ايه كانت اللقطه دي طب انت عاوز تقول ايه عاوز اقول يا جماعه الموضوع دوت لو حدث قدرا قدرا وانت اكتشفتيه قدرا اه نتكلم اما ان حضرتك قاعده تفتشي وتدوري وتعملي اه هو مخطئ مخطئ ويستاهل اللي يستاهله اه ولكن انا خالفت امر ربي وامر رسولي لما قال لا تتتبعوا عورات المسلمين عورات المسلمين يغلب على أنا أذكره بالله أبعت له مقطع لو غلب على ظن إن في ريبة معينة أبدأ أذكره بالله أبدأ مش عارف إيه الكلام ده كله إلى أن يحدث شيء في تعدي على حقوقي وتقصير ده مشكلة تانية بقى أنا ممكن إيه أدخل فيها المهم يعني ليس الهدف إن أنا أفصل في المسألة ديت إيه عشان الوقت يعني وقلنا الكلام الجميل بتاعه يقول فالغيور قد وافق ربه في صفة من صفاته طبعا الغيور الهون اللي عنده الغيرة التي يحبها الله ماشي التي ليست فين غير اللي بتكون في ريبة أما التي ليست في ريبة يبغضها الله وأرجو أن الجميع يسمع الجملة دي ويركز فيها الغيرة اللي حضرتك بتعمليها أحيانا على زوجك في غير ريبة يبغضها الله اللي بيركب الكاميرات في البيت عشان يراقب عشان تراقب يراقب زوجها انا والله ما اعرف يا جماعه هي دي دي مش عيشه يا جماعه يعني دي مش عيشه مركب لي يعني انت عامل كاميرا في في البيت عشان تراقب زوجتك طيب انا هسال سؤال هي زوجتك دي مش ممكن اختها تيجي لها مش ممكن يحصل تبسط منها ومن حد يجي يزورها طب ده اسمه ايه ده يعني انت دلوقتي ده اسمه ايه انك تعمل كده خلاص هل ده غيرة؟ لا ده مش غيرة ده حاجة من الاتنين لا انت عاصي وبتتشفى بالموضوع ده وشايف ان ده يعني بيعجبك خلاص يا اما انت مريض ومحتاج علاج والعكس كذلك فكل الناس اللي بيحطوا الكاميرات عشان يتابعوا ومش عارف ايه ويراقبوا مين والكلام ده كله يا جماعه دي مش تربيه دي مش تربيه التربيه أم، شيء تاني خالص ده اسمه بقى اي حاجه سميه اي حاجه تانية بس مش تربيه اه يعني ما هو قال له قال له انا ماسك العصايه ومخلي عيالي ايه على الالف ماشيين قدامي زي الالف قال له فعلا هم ماشيين قدامك لكن خارج قلبك اه هي العصايه مخليينهم ماشيين قدامك بس خارج قلبك انت مش واخد بالك بس ان هم بيطلعوا بره قلبك بس هم قدامك اه فعلا بسبب العصايه بسبب الكاميرا فربنا يعافينا واياكم فابن القيم يقول ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجد طبعا أنا أتكلم عن الكاميرات اللي داخل الغرف وداخل البيوت أنا لا أتكلم عن الكاميرات اللي خارج البيوت لإيه حمايتها يعني يقول لو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة يقول والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس دي سبحان الله آفة يا جماعة إن الذنوب بتخليك الغيرة تطفي ما عادش في حرارة تجاه دينه ما عادش في حرارة على بناته ولذلك اللي قاعد يخلي بناته بالإجبار تنزل الأفراح ولا تنزلي الفرح وتختلطي وتروحي مع باباكي وتنزلي كذا وهو عارف ان الافراح فيها اغاني وفيها مش عارف ايه وفيها اختلاط وفيها عك وفيها رقص وفيها الكلام ده كله ده انسان خلاص عشان كده يقول لك ايه كلما وجدت حياء قد ضاع فثم رجوله فقدت الغير الغيره اي غيره يا جماعه هتلاقوها ماتت في اي غيره ماتت في بيئه في ق- في في رجال لابد انك تلاقوا تفسخ حياء تناسب طردي تفسخ حياء يبقى فيه غيره ضايعه كلما زاد كلما زاد ضياع الغيره ايه اللي هيحصل الحياء هيتفسخ اكتر ده الاصل ده الاصل ولذلك في قصه آه، مريم لما قوم مريم حبوا يتكلموا معاها قالوا ايه يا اخت هارون جابوا سيره الرجاله الاول عشان كده سبحان الله دايما الولد بيغير على اخته ربما اكتر من الاب يعني تلاقي لو عندك اخ كده في ثانوي ولا المهم يعني بقى راجل يعني تلاقي كده يقول لا اختي ما تنزلش كده تلاقيه شويه عنده ايه سن ع- مهم عاليه كده على فكره مش تشوف ما يعني إيه، ال ال ال ال الحميه دي وجهوها لكن مش تلغوها يعني اما تشوف ابنك بيعمل كده ما تقولوش طول ما انا عايش ما تمنعش اختك لا لا ابتسم وحب في- فيه الحمية دي آه، هو بيتعبد بيا اخت هارون ده هارون مريم بنتك سيبه لكن هد- هذبها وجهها قول له الغيرة جميل الحمية ديت بس يا حبيب قلبي الحمية مش بالطريقة ديت واحد اتنين تلاتة أربعة فده الأصل فكلما وجدت الغيرة كلما وجد الحياء كلما رفع ارتفع يقول ابن القيم والمقصود والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسة الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس وقد تضعف القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره من غيره ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة أوي ناخد بالنا يا جماعة احيانا تلاقي الاب ماشي مع بنته في الشارع فيجي موقف معين يقول عيب ومش عارف ايه ومحدش يبص وكده نيجي نرجع للبيت جايب لهم بقى ايه مسلسلات التركيه ومش عارف ايه والكلام ده كله ومشغل وقله الايه الغيره وقله الحياء داخل بيتنا بقى واخدين بال حضراتكم جايبها كلها داخل البيت وكله بيتفرج اه ده بقى اسمه ايه ده خطر عشان كده لازم تبقى واخد بال حضرتك بلاش ان ايه التناقض ده لان يا جماعه انا فاكر في يوم من الايام جات لنا ام لبنت رابعه ابتدائي كنا في المدرسه يعني عندنا آه، خط سير كده في تعديل السلوك فالبنت دي أخطأت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وجينا في وقت كده قلنا لا خلاص لابد من استدعاء ولية الأمر وإن إحنا نعتذر لبنتها إن هي تكمل معانا في المدرسة وبالفعل صاحب المدرسة استدعاها واستدعاها وقال لها الكلام ده فهي جت فلقيت صاحب المدرسة بيستدعيني بيقول لي تعالى ضروري عاوز ايه استشيرك في امر فدخلت فلقيت واحدة يعني اللبس بتاعها أسأل الله أن يسترها في الدنيا والآخرة ويهدينا ويهديها المهم كان لبس بعيد خالص يعني وإحنا مدرسة نوعا ما سمت مش هيطلع أبدا ظاهرا المخرج اللي قدامي فأنا معرفش ليه أنتي حضرتك حدفتي بنتك على المكان ده فهو صاحب المدرسة بيقول لها احنا بنعتذر لبنتك معانا واحنا كده ايه هي عملت واحد اتنين تلاتة اربعة ونبهنا والامر ايه مش تمام وبعدين هو لمح ليها يعني والله في مدرسة كذا ومدرسة كذا ومدرسة كذا ممكن حضرتك تروحي والمدارس دي كلها مدارس يعني نوعا ما رب يعني لو هي لا تدعم الأخلاق فضد الأخلاق ف فبيقول لها يعني عادي ما انت ممكن حضرتك تروحي اي مدرسه الحمد لله في مدارس كتير يعني هو بيديها المدارس اللي فيها ايه لقطات ظاهرا دنيويه عاليه يعني فقالت له كلمه يعني حتى هو كمان من ضمن الحاجات بيقول لها ولو حضرتك موضوع المال عادي جدا حضرتك ممكن ايه ندي حضرتك فلوس البنت كلها واحنا ما عندناش اي مشكله يعني رغم ان ده كان ايه ليس من حقها يعني بس هو عاوز يخلص فايه اللي حصل البنت قالت ايه الام ديت قالت لا يا جماعه على فكره كانت بينهم بين كانت بتيجي من محافظه تانية وده بالنسبه لنا يعني شق عليها يعني قالت جمله الجمله دي مهمه قوي هو ده اللي بيخليني استطردت دلوقتي قالت له ايه فقالت له انا عاوزه انا لا هخلي بنتي ولا احنا كان ساعتها المدرسه حوالي 18000 في حدود كده زي حاجه زي كده يعني فقالت له لا انا هدفع الضعف وبنتي ادناها معاكم وراحت قالت جمله قالت انا مش عاوزه بنتي تبقى شبهي انا مش عاوزه بنتي تبقى شبهي انا جايباها ليكم عشان ما تبقاش شبهي فانا قلت له سيب البنت وادفع للام دي فلوس خلاص طالما هي ايه دي البوصله ف استمتعت جدا بالام دي وانا ان شاء الله مدرك باذن الله لا ادري هي كانت عايشه ولا ميته ولا حالها ايه لكن ان شاء الله محسن الظن بالله انها لن تموت الا وهي واقفه اي في هذا الدين ان شاء الله ليه بقى يا جماعة؟ لأن كم من أم منتقبة أو أم ظاهرا محجبة أو أم ظاهرا فاهمة الإسلام وقاعدة تمنع بنتها إن هي تكون من أهل الاستقامة. عاوزة تلبس زي أمهات المؤمنين ممنوع. مش عاوزة تروح حاجات مختلطة وقرف وبتاع ممنوع، يجبروها إن هي تنزل تحتك ببيئات مش عارف إيه ممنوع. ودي بتقول لنا إيه؟ أنا مش عاوزة بنتي شبهي. أنا ابتليت بما حدث. لكن أنا مش عاوزة بنت تطلع شبهي الجملة دي جملة عميقة جدا يلا لعل ايه خل... اللي خلاني استطرد في الكلام ده عشان احنا نترحم على صاحب المدرسة أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى وينور قلبه قبره ويثقل الموازين إن شاء الله فيقول ابن القيم وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينها له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه نسأل الله السلامة وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البت أحيانا بيجي لي استشارات كده وبتاع فيلاحظ في ال... في كلام البنت تقول لي إيه سواء كانت زوجة أو أنثى آه، يعني قلت البنت كنت اقصد ايه الفتاه يعني آه، لكن الزوجه آه، آه، يعني احيانا ممكن إيه الاقي واحده تقول لي يا شيخ ما بيغيرش عليا نفسي كده زوجي احس ان انا متجوزه واحد بيغير عليا يخليني احتك بالرجال كده وينزلني ومش عارف ايه والكلام ده كله يا سبحان الله من اجمل ما ستراه المراه بعيون الفطره ان تراك قواما عليها صاحب غيره من اجمل ما ستراه بعين فطرتها التي لم تتلوث بعد المراه بتستمتع بالرجل السند الرجل اللي بيخاف عليها بل بالعكس احيانا في نساء بتتقل وتعمل شويه حاجات كده عشان تشوفه ان هو بيغير عليها ولا لا واخدين بالكم اه انا بتكلم مع مين مع الاسوياء بتكلم مع الناس السويه إيه، آه، واخدين بالكم الناس السويه دي احنا بنتكلم عليها اي حد تاني مش موضوعنا احنا مش بنتكلم عليهم دلوقتي ممكن يبقى ليهم موضوع تاني ده ليهم مستوى رفيع نبقى نتكلم معاهم فيه لكن الناس الاسوياء آه، كل امراه بل ال ال آه، النساء بيحبوا جدا ان محرمهم يكون عنده الغيره والشهم وراجل ويعتمد عليه ومسؤول وبيخاف على اخته حتى تلاقيهم كده وهم قاعدين كده يقول لك وفلان لا ما شاء الله ده لا لا عمرو عمرو الله اكبر عليه ده امبارح زعق لاخته وراح شخط فيها يقول والله يا تيتا وقال لها لا مش هتنزلي كده فقاعدين ايه حتى يقولوها بضحكه بس هم بيقولوا إيه؟ بقى راجل بيخاف على اخواته سبحان الله حتى احنا هتلاقوها فين على لساننا كده عيب انت كبير انت المفترض تحافظ على اختك تاخد بالك منها تمسك بايديها وهي بتعدي سبحان الله ما زالت حاجه كده عارف كده زي ايه عم تيجي تدعي ربنا بتبص فوق فطره كده انك ايه ان الله في السماء هي فطره برضه في كل ايه انثى ان هي تبحث عن محرم يكون آه، سندها يكون ركنها يكون صاحب غير عليها بغير عليها يقول آه، ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة وجد الداء وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك نسأل الله السلامة قال لك من عقوبتها إيه تاني قال لنا حاجة جميلة قوي هنقولها المرة الجاية إن شاء الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم رزقني الله وإياكم حسن الخلق وحسن الاتباع وحسن العمل وحسن الختام